بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله يا رب يكن هذا اللقاء لقاء طيب مبني على طاعة الله نتعبد فيه لله سبحانه وتعالى نجعل من الدقايق اللي بنعيشها مع بعض وانتوا في أي مكان قاعدين نايمين ممددين بتاكلوا بتشربوا خلوا هذه الدقائق لله نسمع فيها كلمة طيبة وربنا يأجرنا فيها ويرزقنا جميعا الإخلاص وده مش غريب علينا مش غريب على كل من يعي ويفهم أن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكانت الحياة بالكامل لله بشرط أن تكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تعالوا نمتثل لقول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين من قلب التنمية البشرية بنتكلم بحرية نفهم المفاهيم والمعاني الإنسانية الجميلة الرائعة اللي بتوصل ما بين الناس اللي بتربط ما بين الأمم والشعوب اللي بتعرفنا على طرق جديدة وابتكارات حديثة بتخلي الإنسان يعيش في رفاهية حقيقية بحرية وكرامة وعيشة إنسانية مليانة بالفضائل والأخلاق السامية تعالوا نعيد تقييم مبادئنا لأن مبادئنا الأصل الثابتة لا يمكن الجدال فيها أو التزايد عليها لكن في بعض الأوقات الناس بتختلف فبتبقى المعارضة اللي موجودة في بعض الأوقات معارضة مش إيجابية معارضة سلبية تعالوا احنا بنتعلم مع بعضنا الخلاف في الرأي الذي لا يفسد للود قضية اللي بنطلع منه زي اليابانيين ما بيعملوا لما بيقعدوا في اجتماع ويبقى فيه تمانية فيطلعوا من التمانية دول بكل واحد بفكرة مختلفة فيبقى عندهم مجموعة من الأفكار لا متناهية مش تمن أفكار يدرسوها ويعرفوا أحسنها ويعرفوا أفضلها ويخلوا الأصلح هو الذي يكون في الواقع عشان كده بيتطوروا تطور مستمر هم دول اللي اتكلمنا عليهم الحلقة اللي فاتت اليابانيين اليابانيين اللي كانوا متمسكين بأخلاقهم الحميدة برغم من أنهم بوذيين ودينيين لا سماويين لكن كان عندهم رفاهية إنسانية وأخلاق عالية موجودة في كل الكتب السماوية طبقوها برغم من أتباع الديانات مش عايز أقول بس المسلمين لكن عايز أقول المتدينين كمان مش كلهم ملتزمين بكل التعاليم التي وجدت في الكتاب وللأسف مش كل السنيين أو الملتزمين بمظاهر السنة ملتزمين بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الوفاء بالوعد وإتقان العمل والصدق في كل نفس من أنفاس الحياة في النية الطيبة في القلب الطاهر الذي يدخل الجنة لأنه لم يكن فيه مثقال حبة خردل من كبر أو حقد أو حسد أو ضغينة وما كانش على لسانه لا غيبة ولا نميمة وما كانتش معارضته لأي نظام معارضة هدامة وإنما كانت دايما للبناء بأدب بتربية سليمة بحسن خلق بعهد فعلا بيننا وبين نفسنا وقبله ما بيننا وما بين ربنا ان نعمر هذه الارض ربنا خلقنا فعلا عشان نبقى واعيين وفاهمين لتعم... لتعمير الارض قل ما يفعل الله بعذابكم مفيش حاجة احنا مش مخلوقين عشان نتعذب خالص احنا مخلوقين ان شاء الله ربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنة جنة الدنيا وجنة الاخره وزي ما قال الحكيم زمان من لا يسعد في الدنيا لا يسعد في الآخرة المؤمن سعيد المؤمن موصول بالله موصول بقلب عمران بالعمار بفرص التعمير للأرض بيشوف ازاي يبني ازاي يتحد مع كل بني البشر مع اختلاف الأفكار والاتجاهات كلنا محتاجين نشد من العدو الضاعف وزي ما كنا بنقول في الثورة والنهاردة كان عندنا يعني يوم طويل عن رياح التغيير في مصر بنفهم في سوريا محتاجين نفهم في تونس في كل مكان ثورات الربيع العربي تمر بخريف شديد قبل شتاء بيبقى فيه رياح شديدة عشان نوصل للربيع اللي نبقى شايفين فيه الزراعة تثمر أوقات بنستعجل شوية كلنا عندنا طموح عالي قوي كلنا شايفين ان الحرية وصلنا لها بأعجوبة بس مش كل أنواع الحرية سليمة ده اللي بنقوله في كل حلقاتنا أو اللي ماشيين فيه مع بعضنا تعالوا نتعلم بحرية نفكر بإيجابية نتعلم بحرية نتنفس نفس سليم نتعلم بحرية نبني بلادنا تعالوا بحرية نتعلم من الناس التانيين جيراننا النهاردة وأنا كنت بقرأ عن التجربة التركية اللي كلنا كل المصريين مسلمين مسيحيين كبار صغار ملتزمين غير ملتزمين يقول لك ياه لو نبقى بس نص تركيا ولا ربع تركيا ولا عشر تركيا رغم ان الامل مش بعيد ولا حاجة ده الامل قريب جدا والامل يمكن يكون زي الهدف اللي نجمة متهيألنا انها عالية في السماء وهي جنب ايدينا بس احنا مديين لها ظهر كف ايدينا مش ايدينا عشان نمسكها تعالوا نعيش ونفهم هي ايه حكاية تركيا دي انا عارف ان انتم ما شاء الله احسن مني متعلمين وفاهمين وواعيين لكن تعالوا نراجع مع بعض نراجع ونكرر التكرار اللي بيعلم الشطار ونذكر بعضنا كده الذكرى تنفع المؤمنين التجربة التركية اللي بدأت من زمن قريب قوي كانت تركيا تعالوا اقول لكم الورق تركيا كانت بتمر بأزمات شديدة جدا من أول بداية الجمهورية التركية وسقوط الخلافة الإسلامية وبدأت تظهر المشاكل في تركيا بشدة مشاكل لا كانت حكومة عارفة تعالجها ولا جيش عارف يعالجها ولا رئاسة متداولة ومتداولة السلطة بطرق ديمقراطية عارفة توصل فيها لأي حلول مشاكل بتبدأ من المية اللي الناس بتشربها المية اللي كان فيها شح لدرجة غير عادية واللي هقوله حقيقي وواقعي عشان في ناس ممكن ما تتصورش ان ده كان في تركيا من قبل عشر سنين وشوية تركيا في اسطنبول بالتحديد شح المية فيها كان بيوصل ان المية ما تبقاش موجودة في الحنفيات غير مرتين في الاسبوع والمرتين دول في يومين مختلفين طبعا وكل يوم البيت اللي تيجي فيه المية تيجي ساعتين بس ساعتين كانت حاجة عجيبة أربع ساعات في الأسبوع بيتك بيجي فيه مية يعني تخيلوا كده وانتوا قاعدين في حلوان ولا في مصر الجديدة ولا في الرحاب ولا في أسيوط ولا في أقل نجع أو أكبر مدينة في مصر ما عندكوش ماء خالص خالص ما بيجيش المية في الحنفية غير في الأسبوع مرتين والمرة ساعتين تحوشوا بقى المية وتغلوا انتوا المية وتعملوا خزانات وتملوا الحلل وتملوا الجرادل يعني المهم تتصرفوا الكلام ده قعد لأن الأمطار كانت شبه توقفت أو توقفت إن هي تسقط في المنابع اللي بتنزل المية للناس تشرب وتاكل وتعيش وتتعايش أكتر من 30 سنة لدرجة إن السدود اللي كانت معمولة عشان تعالج حركة المية 97% منها كانت فاضية ودي مشكلة المية المشاكل لسه مش هنتكلم عن العملة ولا الأزمات تعالوا نتكلم على تركيا وما نجيبش سيرتنا دلوقتي خالص دي مشكلة المية مية الشرب هقولها تالت مرة ما بتجيش غير مرتين في الأسبوع والمرة اللي بتيجي فيها بتيجي ساعتين نستحمى وناكل ونشرب ونحوش ميتنا ونعيش بقية الأسبوع السدود اللي كانت موجودة بتعالج حركة المية وتطلع بقى طاقة وغيرها 97% منها فارغ لأن كان في 30 سنة ما كانش في مطر بينزل في تركيا دي المشكلة الأولانية مشكلة المية المشكلة التانية والأخطر والعنيفة جدا اللي كانت مثلا في اسطنبول ودي العاصمة هي تلوث الهواء النفس النفس كان في الشتاء نتيجة ان الهواء اسود ليه الهواء اسود لان ربنا يحفظكم زي البرد الشديد اللي عندنا عندهم درجة الحرارة بتنزل تحت الصفر وبيبقى عندهم تلج تلج شديدة البرودة هذه البلاد البرد الشديد جدا كان لازم يعملوا معاه دفايات والدفايات كانت بالخشب والفحم والفحم كان بيطلع هباب اسود بيعمل في الشتاء طبقة عنيفة جدا من الغبار الاسود او الدخان الاسود اللي بيخلي ان التلوث البيئي فوق اسطنبول على سبيل المثال ضعف الحد المسموح به سبع مرات سبع مرات في مدينة مكتظة بالسكان بيعيش عليها أو جواها 13 مليون نسمة مشكلة حقيقية حتى في الهواء لا مية زي الناس ولا هواء نتنفسه الخنقة دي خنقت الناس وخلت شوارع اسطنبول من أزحم الشوارع اللي ممكن تبقى موجودة في العالم وكانت الزحمة ديت بتقابلها أو بتسايرها وتمشي معاها فوضى فوضى خلت البلد من أصعب ما يمكن إنك تمشي فيها لأن اسطنبول عاملة زي القاهرة والجيزة كده بس هي على فكرة أوسع شوية لأنها ما بين قارة آسيا وقارة أوروبا فكان في ناس ساكنين في آسيا بيشتغلوا في أوروبا وناس ساكنين في أوروبا بيشتغلوا في آسيا فكل يوم الواحد بينزل من شغله الصبح عشان ياخد بعضه وينتقل من بيته لمكان عمله ويقعد يقضي شغله وبعد ما يخلصه يروح تاني تخيلوا واسألوا نفسكم كده ممكن يروح ويجي من شغله من بيته لشغله ويرجع الطريق بس بياخد وقت قد ايه تفتكروا بالدقايق ولا بالساعات العجيب ان انا قبل ما اقرا الكلام ده وانا عشته على فكره والله شفته في اسطنبول وقعدت في عربيه المدد دي اللي ما كنتش اتصورها قبل كده في فتره من الفترات الواحد يروح بيته وشغله في ساعه في اتنين في تلاته في اربعه ويبدا خلقه يروح ده كلام مش منطقي في خمس ساعات مثلا ساكن في طنطا ولا في البحيره وبيشتغل في القاهره كل يوم في المطار مثلا ويسافر ويجي مواصلات ممكن نقبلها أربع ساعات ولا حاجة لكن خمس ساعات صعب قوي وخصوصا انه ساكن في نفس المدينة جوه اسطنبول ست ساعات شديدة سبع ساعات موضوع يبقى عبث ثمان ساعات ده بقى يبقى هبل ثمان ساعات ونص ده يبقى جنون وده اللي كان حاصل اسطنبول كانت مدينه تشتمل على جنون الموظف اللي فيها بينزل من بيته يروح شغله ويرجع في مسافة الطريق بس من البيت للشغل ومن الشغل للبيت ملناش دعوة بوقت العمل 8 ساعات ونص متوسط الوقت ده جنون وده كان حاصل في اسطنبول في تركيا لا مية ولا هوا ولا مواصلات طب المهم بقى يبقى الواحد ساكن في سكن باهر ولا حاجه العجيب والغريب ان السكن في اسطنبول من اغلى السكن اللي موجود في العالم لان دي العاصمه الوحيده او العاصمه الاغنى التجاريه التركيه في مدن صناعيه في مدن سياحيه في مدن سياسيه زي انقره لكن اسطنبول هي اقوى عاصمه تجاريه وفيها اكبر ميناء عشان كده السكن نفسه فيها بالرغم من توافره النادر الا انه كان غالي جدا فكان بيخلي السكان اللي موجودين او الناس اللي شغالين في اسطنبول كمان ساكنين بره اسطنبول واللي بيأجر بيأجر بإيجار غالي جدا وده كان قارف الناس لأن كان همهم يشتغلوا عشان يوفروا الإيجار بقى مواصلات بتاخد 8 ساعات ونص ومية بتيجي مرتين في الأسبوع المرة ساعتين وتلوث بسبع أضعاف المعدلات المقبولة في نسب التلوث في العالم والأح... يعني الأصعب من كده اسطنبول اللي بنشوفها في المسلسلات مفيش أفلام يعني لكن مسلسلات تركي شغالة فيها حتة اسمها القرن الذهبي القرن الذهبي ده كان مكان الملوك والأمراء والبشوات القرن الذهبي ده كان بيبقى مكان على البحر بيعيش فيه الأغنياء أصحاب القصور القرن الذهبي أفضل المناطق السياحية في تركيا واللي بيسكنوا أكابر القوم عفن عفوا في اللفظ عفن حقيقة المية فيه نشفت وبدأ يبقى معفن وفي ريحة عفن تسكنه الميكروبات وكان نفسي يبقى ألحق يعني أجيب فيديوهات تشوفوا الكلام ده واقع لكن إن شاء الله يجي لنا في مرات بقى عايش فيها طحالب تخيلوا الناس الأغنياء اللي قاعدين على البحر فجأة البحر قلب وبقى بحر عفن في طحالب طحالب وميكروبات وبقى مستنقع ريحته شديدة النتانة ربنا يعافينا ويعافيكم الناس هربت ما راحتش يعني تلوث في القرن الذهبي أزمة في المية أزمة في المرور أزمة في السكن أزمة في النفس والهواء واللي زاد وغطى على كده تكدس القمامة اللهم احفظنا واحفظكم يعني لو قلنا اللفظ وسمحتولنا القمامة يعني الزبالة اللي بقت منتشرة في المدينة كلها في كل الشوارع زي في مصر كده من فترة لما تلاقوا كل شارع فيه كوم زبالة وكل حارة فيها كوم زبالة والقطط والكلاب تجري تاخد الأكياس بتاعة الزبالة وتنشرها في الشارع كله انتشرت القمامة في شوارع اسطنبول وتكدست تكدس خلى ريحة البلد اللهم احفظنا واحفظكم زبالة يعني مش عارفين الناس دي تروح تموت أحسن لا ما تموتش ولا حاجة تعالج مشاكلها بمشكلة أعظم أو مش أعظم بقى بمشكلة أشد وأخطر وهي مشكلة الرشوة كل الدوائر الحكومية اللي كانت موجودة في اسط- في اسطنبول لم يكن لأحد أن يقضي مصلحة إلا بالمصلحة بالرشوة لازم يرشي أي حد عشان ياخد مصلحته أو ياخد حتى حق آه، مش حقه الرشوة في الحق لأخذ الحق أو الرشوة اللي كانت بتدفع على العمال وعلى البطال لكن كانت دي الوسيلة الوحيدة في الدوائر الحكومية في اسطنبول سبع حاجات صعبين قوي لا ميه ولا هوا ولا مواصلات ولا سكن ولا سياحة حتى أو نفس ومشكلة قمامة شديدة ورشوة زادت وغطت والأصعب بقى اللي يا رب نجينا وما نوصلوش أبدا هي الأزمة الحقيقية اللي رعبتنا ورعبت الناس واللي يمكن الحلقة اللي فاتت قلت اترعبت منها ارتفاع نسبة التضخم العملة التركية والليرة مش وقعت ولا سقطت ولا انهارت ده كأننا كنا في برج خليفة كده اللي هو طوله ميل ولا البرج اللي بيعملوه بتاع المملكة اللي بيتعمل في الرياض اللي هو ميل ونص مثلا ولا حاجة يعني 1600 متر لا يمكن أكبر شوية وبعدين راحوا رامين حجر كبير من فوق نازل تحت تخيلوا الحجر ده هيتهشم ويدغدغ ازاي دي الليرة التركي الليرة التركية وصلت ان الدولار الواحد بقى اللي هقوله ده يعني ركزوا فيه بقى مليون مليون وسبعمية وستين ألف ليرة الدولار الواحد ده يساوي مليون وسبعمية وستين ألف ليرة واحد سبعة ستة أربعة أصفار يعني إيه مبقاش في عملة بقى يعني الناس اللي كان معاها فلوس بقت ورق والتضخم زاد لان الفوائد كمان زادت او يعني مع مصاحب للتضخم الفوائد اللي بقت على السيوله النقديه وصلت عندنا الفوائد في البنوك 9% 10% البنك المركزي يعني بيشتغلوا من 7 لحد 14% الفوائد بقت موجوده على السيوله النقديه في تركيا وصلت ل 7000% وبالتالي التخبط الاقتصادي اللي كان موجود في تركيا مع الفساد المالي والإداري مع الفساد السياسي مع المعارضة اللي مش عارفين مين بيعارض مين كانت تركيا منهارة كانت كل حجم صادرات تركيا في يوم من الأيام أقصى حد وقت ما استلمت حكومة العدالة والتنمية أو رجب طيب أردوغان ودي مش دعايه سياسيه ولا حاجه ده واقع احنا بنقوله لان هنقول دعايه سياسيه رجب اردوغان ده يبقى ننتخبه في مصر لما ربنا يكرمنا كده نقولها دعاية سياسية لكن لما مسكت الحكومة تعالوا نشوف عملت ايه اعلى تصدير كان موجود كان 36 مليار دولار دخل الفرد الكلام ده بنقوله عشان نتعلمه بس ألف برغم كل المشاكل اللي حصلت كان حوالي 1550 دولار حاجة كده في السنة طبعا يعني سموها بقى 3 دولار ولا حاجة قسموها انتوا زي ما انتوا عايزين في اليوم مثلا او اقل شويه و2 دولار يعني الدنيا كانت برضو ضايعه مش احسن حاجه بس الدولار ابو كام بقى مش عارفين الدولار ابو 3 جنيه و40 قرش من كام سنه ولا 5 جنيه ولا 6 ولا 6 جنيه و70 قرش مش عارفين تعالوا نشوف الحكومه عملت ايه وتضافر جهود الناس عمل ايه والحكومه لما كانت واقفه وقفه صحيحه وصارمه وكانت صاحبه رؤيه اقتصاديه وتوافق اجتماعي موجود لان من الاخر كل الاتراك كانوا خسرانين كل الاتراك كانوا ضايعين وكل الاتراك ما كان هو لهمش حس بره وكلهم سابوا بلدهم وراحوا يشتغلوا في السعوديه وفي الخليج حتى في السودان كانوا موجودين الحكومه اللي جت حكومه رجب طيب اردوغان اللي كانت واعيه وفاهمه بالرغم من وجود المعارضه الشديده وبالرغم من ان كان في ناس بتضرب تحت الحزام لكن كان عندها مشاكل وكان اردوغان نفسه واعي وفاهم يتعامل ازاي مع المشاكل دي اول حاجه عملها والمشاكل اللي قلناها اول مشكله قلناها مشكله الميه اول حاجه عملها بدا يشتغل بالنظام الحديث في الاداره اللي عمل فكر واعي جدا عشان يطلع من مشاكل المعارضه اللي ممكن تتعمل له عمل شركه وسماها اسكي مش مهم الاسم المهم جعلها تابعه لبلديه اسطنبول اول حاجه عملها اختار اصحاب الكفاءه والمخلصين في عملهم اصحاب الكفاءه في معالجه الميه وفي مشكله الميه والمخلصين في عملهم اللي بيحبوا فعلا بلدهم وبداوا يتحركوا في هذا الاتجاه بقانون يكون شركة والشركة هي صاحبة القرار وتتساءل عليه آخر المدة الشركة تتساءل قدام الحكومة مش حد يقعد يكعبلها ويشنكلها ويربطها من ايديها ورجليها او يقطع لها ايديها ورجليها ونفسه يقطع رقبتها الشركة ماشية بنظام الشركات اللي بيوكل اليها عمل ويبدأ الناس اللي موجودين من المعارضة مع الحكومة مع الشعب يسألوها عن الأداء بتاعها وكده قدر يطلع من أزمة المعارضة اللي أي مشروع بيحاول يعمله بتطلعه فاشل وتقعد تخرب فيه عشان يفشل لكن الشركة شركة مستقلة لا هي تبع الحكومة ولا تبع المعارضة دي بتنفذ سياسات الحكومة ومفيش سلطة للمعارضة عليها ولا للحكومة إلا في السؤال والحصول على النتائج بعدها لما الشركة بدأت عملها وبدأت تشوف الاحتياجات وتحلل المشاكل طلبت إن هي تكون سبع سدود جديدة مع أربع سدود قديمة وبدأت بالفعل في مراحل المراحل محتاجينها تبقى مرحلة أولى واضحة ومرحلة تانية مرحلة تبني فيها السدود السبعة وتعالج السدود الأربعة ومرحلة تانية تمد بيها الخطوط الأنابيب من عند السدود أو من مياه من بحيرة صلنجة مثلا إلى الجهات التانية قصة مش مهم ناخدها أو نعرفها لكن خلاصتها اتعلموا يمشوا بمنهجية وبمراحل مرحلة بنعرف مشكلتنا أو أزمتنا ونصبر على بعضنا عشان ندور على حلول محتاجة اتنين ناس أصحاب كفاءة وناس مخلصين لبلدهم لازم الاثنين مع بعض كفاءة وإخلاص الاثنين دول اللي نقدر نحل بيهم مشكلة المية في تركيا بعدها سبحان الله تركيا دولة علمانية والعلمانية فيها واضحة جدا وعلى لسان كل حد في تركيا حتى رجب طيب أردوغان لكن رجب طيب أردوغان طلب من الشعب كله ومن الناس كلها تصلي صلاة استسقاء طبعا صلاة استسقاء يعني دي بالنسبة للعلمانيين تهريج أو للبعض منهم مش كلهم لكن كلهم التهريج ده سبحان الله العظيم صلاة استسقاء عشان الدنيا تمطر عشان السدود تتملى عشان المية تمشي في الأنابيب بعد ما تتعالج عشان تنزل المية في الحنفية اللي كانت بتنزل في الأسبوع أو اللي كانت بتيجي في الحنفية كل أسبوع مرتين والمرة ساعتين العجيب ان بعد ما كانوا بيحاولوا الجيش بيحاول يعمل تلقيح صناعي للسحب عن طريق الطيارات ودي حاجة مشهورة قوي في اليابان وفي الصين وفي تركيا موجودة وفي كتير من دول العالم بتطلع الطيارات تعمل تلقيح صناعي ومجموعة من الانفجارات اللي موجودة على السحب وتوجه الرياح علشان تنزل المطر 30 سنة بيعملوا كده والماء ما نزلتش لكن العجيب وسبحان الله الغريب بالنسبة للناس اللي مش فاهمة والناس اللي مش واعية إن بعد صلاة الاستسقاء اللي صلوها الناس المؤمنين رغم إن الدولة دولة علمانية لقينا إن الدنيا مطرت والسماء نزلت مية جوه السدود مشيت في الأنهار مشيت في الأنابيب وصلت في الحنفيات واتحلت المشكلة والأنابيب تقدم لها في مناقصة عالمية شركات فرنسية وأوروبية ورثيت على شركة سعودية المية مشكلتها اتحلت في تركيا أنا مش عارف معانا اتصالات أنا ما عنديش صوت إيه؟ اتصال طيب ناخد الاتصالات ونرجع على مشكلة الهوا بعد ما حلينا مشكلة المية اتفضل السلام عليكم
عامل عامل ايه؟
عليكم آه، السلام
آه، لو سمعت يا دكتور انت حضرتك بتتكلم عن موضوع الميه والحاجات دي كلها يعني انا هنا عندي في السعوديه مثلا يعني بفضل الله عز وجل رغم ان ما عندهاش مثلا موارد مائيه زي عندنا في مصر النيل والكلام ده كله نعم يعني انا شا... يعني بيعملوا مشاريع ما شاء الله تحليه الميه وتحليه البحر والكلام ده كله نعم بس اللي بيعجبني هنا يعني او بيعجب اي مصري عامه بيسافر بره آه، وبيتغرب هو موضوع النظام النظام ان مفيش حاجه مثلا اسمها مثلا لما اجي مثلا النهارده بكلم مصطفى يا مصطفى انت اثرت في شغلك إيه يا مصطفى لا اثرت مش عارف آه، تلاقي الدنيا مبهوأه ما تعرفش مين المسؤول لا يبقى بيبقى في واحد مسؤول حتى لو مسؤول ده لو لو لو غيره اخطا يقول لك ده انا اللي اخطا مباشره مفيش نعم بقى مجامله لو وزير الاسكان ما خلصش يقول لك ده وزير الميه نعم بتتحل المشكله بسرعه ويبقى في نظام وفي سيستم الشركه اللي بتاخد مشروع ما بتقدرش ان هي تخلصه في الوقت المناسب بتفرض عليها غرامات والكلام ده كله فاحنا محتاجين عندنا في مصر حقيقه فعلا اولا يعني انا يعني برضه يعني المح من موضوع مثلا ايه زي الدكتور العيسى ما كان بيتكلم في الخطبه ليه الخطبه بتاعت الد- الدكتور العريفي اثرت فينا كلنا كمصريين او نعم.
اثرت في فينا كشباب عامه لان فيها القدوه انا نعم محتاج النهارده الخطاب الاعلامي والخطاب الديني وانت حضرتك ما شاء الله عليك يعني انا ما يعني متابعه جيد بفضل الله ودايما بحب اتفرج على يعني محاضرات حضرتك وحواراتك بفضل الله بتركز على الموضوع ده نعم محتاجين برضو الد- الدعاء اللي هم برضو ليهم شعبيه وليهم كده يسيبونا بقى من موضوع مثلا فلان قال وفلان عاد نعم والفيديوهات اللي بيجيبوها ونعلق عليها لا ن- ن- ننمي بقى ايه نجيب تراجم الناس اللي هي مثلا اه مثلا العلماء والناس دي فكرت ازاي ازاي ان هو مثلا ما كانتش حاجه مش خطر على باله وعمل منها شيء نعم.
ازاي ان هو جرب مره واثنين وثلاثه لوصل لهدفه نعم ننمي الموضوع ده لان احنا بقى عندنا يأس وبقى عندنا قنوط من كل حاجه لا محتاجين ن- ن- ننمي تاني موضوع القدوه طب انا عايزك والمثالية.
عايزك مش عايز اتفضل.
افوتك مش عايز افوتك الكلمه بقى عندنا يأس احنا ما عندناش يأس ولا قنوط ولا انت ولا اي لا لا حد انا فينا الحمد لله بفضل الله طبعا لا احنا لازم احنا دايما هم التفاؤل تفاؤلوا بالخير تجيبوا لكن قصدي الاعلام حتى الاعلام الديني اللي انا اللي انا منتظر منه بهرب من الاعلام الثاني اللي بحاول اتابع بقى ايه ظنا مني بتابع منه الاخبار مش عارف ايه اقول نعم.
لما اروح اتحول مثلا على الرحمه احول على قناه مثلا معينه دينيه عشان ارتاح ابص الاقيه بيديني برضه ايه يجيب لي الشخص اللي انا حقني.
هربت منه بس بشكل ثاني انه هيتريق عليه او ان هو مثلا هي- هي- طب انا في غنى عن كل ده انت بس ما تنقليش تاني ليه انا عايزك انت بقى تنقل لي بقى تنقل لي ايه رايك يا مصطفى او تفكر في تفكير تاني ازاي تنمي نفسك ازاي النهارده مثلا نعمل نعمل حاجات تنميه بشريه ندرب الشباب المصري اللي بيخرج للبلاد العربيه وحتى في مصر لرد- لغايه النهارده ما عندناش ده- حاجات معينه للتدريب ندربهم على التكنولوجيا الحديثه ندربهم إز- على على اي مهنه هات لي اي مهنه كده في مصر اي واحد حابب يشتغلها كمان الطباعه كمان الميكانيكا يروح كمركز تدريب حتى لو يدفع فلوس ست شهور ولا حاجه لغايه ما يخرج منه راجل فني متقن هذا الحاجه اللي بيحبها لكن ما فيش كلنا يعني مع مع احترام حضرتك بعض الناس كلها بتتكلم ما فيش حد بيحاول ينمي السنه دي فاتمنى حضرتك تركز على الموضوع ده الايام الجايه وتنصح يعني الدعاء والناس دي تركز على القدوه وتحاول ترجع تاني موضوع القدوه والمثاليه ونجيب سيره فلان وزيرته الذاتيه ازاي نجح من الصفر ازاي مش عارف مين كان كان بي- بيمسح اعزائي بقى رئيس مش عارف ايه احنا بنتكلم عليه دلوقتي خد بالك يا مصطفى اه انت ربنا يجازيك خير والله يعني انا مبسوط من يعني بحب اسمع حضرتك ربنا يحفظك.
واتمنى ان تكون توصل رساله يعني كل الناس ان هي تحاول تفيدنا من الحوارات اللي, اللي لا تغني ولا تسمن من جوع ان شاء الله ان شاء الله عليك.
ربنا يجازيك عنا خير باذن الله شكرا يا مصطفى جزاكم الله خير ربنا يكرمك ودايما متفائلين وما شاء الله مصطفى ربنا يكرمه انا مش فاكر اسمه في الاول بس هو قال مصطفى مصطفى عرفت ان هو مصطفى ربنا يجعلنا جميعا من المصطفين الاخيار يا رب هو ده اللي احنا بنتكلم فيه تعالوا نسيبنا شويه وده اللي بنقوله بحريه والله بحريه كامله يعني من غير ما حد يغصبنا لكن تعالوا احنا كناس ايجابيين لو قعدنا نعدد المشاكل والبلاوي والازمات والحاجات اللي احنا فيها نقعد نقدمها من هنا لحد ما- ما عمرنا يخلص ومش هنخلص تعالوا نفهم الكلام ده كويس جدا ونفهم ازاي نتعامل مع الامور بايجابيه ده اللي بنقوله لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب الناس اللي بتفهم الناس الواعيه تعالوا ناخد تليفون كمان ونكمل مع بعضنا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا واحنا كمان بنحبك احبك الله الذي احببتنا فيه الله يبارك فيك.
وانا وانا بسعد وبفرح لما بشوف بالبرنامج بتاع- بتاع دكتور محمد ابو فرحه ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفعنا بحريه اللهم آمين.
جعله الله جعلك الله من اهل الحمد آمين.
ومن اصحاب البهجه والفرحه والخيرات آمين.
وجعله الله في ميزان الحسنات آمين.
والقى عليك القبول في الارض والسماوات آمين يا رب.
بفضل رب البريات امين يا رب آمين. الله يا يبارك في حضرتك يا رب.
رب امين ربنا آن يتقبل آن منك.
الاوان آن الاوان ان نقول بحريه الكلام كثير والعمل قليل وانذار من رب قدير كبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون نريد اعمال لا اعتصامات ولا اهانات نعم.
نريد نفقات وصدقات نعم.
من اصحاب الفضل والخيرات فهي في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد من ازمات تعتبر من اعظم الواجبات فهل يخطر على البال ما نحن فيه الان صدق العزيز المتعال وتلك الايام نداولها بين الناس نعم.
لكن اين استقلال تلك النفحات والهبات من رب الج- من رب البريات لرفع اقتصاد البلاد والعباد يقول رب المنح والعطايات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاروا الله من انفسكم ما ترفعون به عثرات وازمات البلاد في كل المجالات نعم.
والفرصة أمامنا ولا تخطر على بال هل كان ولو في الخيال أصحاب السجون والمعتقلات الأخيار في موضع مسؤولية جبار فالله خير مستعان لكن أين فرسان ال- الإيمان فسارعوا وسروا وسابقوا ليعلم, ليعلم الأعداء والخلان من كل البلدان أن الإسلام يرقى بالإنسان والبنيان بسواعد فتية شجعان ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونساء مسلمات مؤمنات بطاعة وعمل وطموح وصبر وأمل وحسن خلق ابتغاء مرضات رب البريات لنكون في جنة ورضوان ورب غير غضبان وصحبة في أمان مع سيد الأنام المصطفى المختار وصفوة من الأخيار يا جبار يا قهار يا رحمن يا منزل القرآن والفرقان وحسن البيان على حبيبك العدنان أسعد قلوبنا بتطبيق شرعك في بيوتنا وكل البلدان وأيدنا جنود من عندك يا حنان يا منان يا من لا يج- لا- يا من لا يعجزه شيء في الأكوان آمين آمين وجزاكم الله خيرا وجزاك ما شاء الله عليك ربنا يكرمك ويتقبل منك ويجعل ان شاء الله كل هذا الدعوات مستجابه لكل المصريين ولكل الامه والعالمين يا رب ربنا يجعلنا على منهج ان نكون رحمه للعالمين لكل الناس ربنا يجعلنا خير لكل الناس في تركيا حلوا مشكله الميه زي مصطفى كده ما كان بيقول ما شاء الله بفكر جديد بنظم جديده بكفاءه واخلاص اتنين مع بعض كفاءه واخلاص محتاجين الاتنين دول كفاءه واخلاص زي الحاجه سناء ما شاء الله عليها ربنا يرزقها حسن البيان وصدق النوايا محتاجين فتيه شجعان محتاجين رجاله بقى محتاجين شغل بجد ده وقت العمل كل حد بيحب بلده مخلص ايا كان انتمائه وفكره حتى ايا كان دينه ولا جنسه ولا لونه ولا من الصعيد ولا من بحري ولا اي حاجه مخلص تحب بلدك عندك نية طيبة إن النوايا الصادقة لا تكفي مع الأعمال الفاسدة وإنما قال ربنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن كانت النوايا صادقة ومخلصة لهذه البلاد يبقى عايزين عمل لهذه البلاد احنا بنتكلم على مصر ولا تركيا تصدقوا ان انا دخلوا الاثنين في بعض هو ما دخلوش في بعض ولا حاجه بس هقول لكم عملوا ايه في تركيا بعد ما عالجوا مشكله الميه بالكفاءه والاخلاص عالجوا مشكله الهواء وكان عندهم حاجه عجيبه جدا رجب طيب اردوغان على فكره كان محبوس قبل ما يبقى رئيس وزراء وقبل ما يجي بالطريقه الديمقراطيه السلميه وكان عنده اما كان رئيس بلديه اسطنبول عمل تصور بنيه صادقه سنه 1990 تصور يحل بيه مشكلة تلوث الهواء التصور كان عجيب جدا وكان جاي رئيس بلدية والبلدية مديونة ب 2 مليار دولار في وقت كان الدولار بقول لكم يساوي حوالي مليون 760 ألف ليرة يعني مفيش حاجة اسمها عملة أصلا تركيا ال 2 مليار المديونية وهو عنده أحلام وطموحات بس معاهم إخلاص نية وكفاءة فكان عنده اللي هنقوله بقى أوامر صارمة لا تقبل أنصاف الحلول إن عنده قرار إن الناس انتخبته وإن الأمر موكل إليه وإنه لازم يتحرك في اتجاه تصحيح الأوضاع الميلة والانهيار المستمر في الهوى بتاع اسطنبول ولذلك كان قراره انه يوكل استيراد الغاز لشركة وكانت شركة موجودة أسسها تابعة ليهم اسمها شركة أكداش الشركة كونت استراتيجية واضحة جدا وبدأت تستورد الغاز من تركيا عن طريق هذا الت... من روسيا عن طريق هذا التكليف لكن هنستورد الغاز هنوصله ازاي في البيوت البيوت اللي بتتدفى في الشتاء عن طريق الفحم اللي بيطلع دخان اسود فبيبقى عندنا سحابه سوداء فبيبقى عندنا تلوث يزيد عن اضعاف نسب التلوث المقبوله سبع مرات. عمل ايه؟ بدا يوصل لفكره من نعم ربنا لما القلوب تخلص لله ربنا بيسر كل السبل وبيهدي الناس وبيخلي الامور بفضله ونعمته وكرمه مع النوايا المخلصة والعمل الدؤوب الحاسم والحازم جت الفكرة ان الأحياء الغنية في اسطنبول تبدأ تشترك في توصيل الغاز زي ما احنا في مصر يعني أنا شخصيا مثلا من سنة ونص دافع توصيل الغاز للبيت عندي ولحد دلوقتي لسه مركبش والله أعلم هيركب امتى ما علينا خلينا في تركيا دلوقتي في اسطنبول فقال لك ان الاحياء الغنيه تدفع ثمن توصيل الغاز وسعر الغاز مقدم سنه ونديلهم نسبه خصم كويسه فكده نوفر من الاحياء الغنيه بلك مجموعه من الاموال العاليه جدا نقدر ننشئ بيها خط الانابيب لكل اسطنبول وتمشي بالتوالي وبالفعل بدأت الأحياء الغنية بشوية إخلاص وعمل طيب بكفاءات موجودة وفعلا بدأوا ياخدوا مقدم إيجار الغاز أو الفواتير المقدمة لمدة سنة أي حد عايز يوصل الغاز يوصل يوصلوا له وياخد منه بعد توقيعه على العقد مقدم سنة بعد كده الفئات الغنية خلصت الشركة أعلنت التعاقد مع الفئات المتوسطة والفئات المحدودة الدخل بالقسط المريح والقسط المريح للناس اللي مش لاقيه تدفع غاز انا اعرف ناس بلاش بلاش دعوه بمصر يا جماعه خلونا من- مركزين في تركيا دلوقتي ناس دفعت غاز او ناس اتشال من عندها الغاز عشان معاش فواتير في مصر تاني في تركيا كانوا بيدفعوا بالقسط المريح توفر الغاز لكل فئات المجتمع الاغنياء اللي قدروا يدفعوا سنه مقدم متوسطي الدخل ومحدودي الدخل المحدودي الدخل اللي دفعه بالقسط المريح وبالفعل كانت أكبر مشكلة في تركيا مشكلة التدفئة اتحلت ودخل الغاز في اسطنبول ل 97% من المساكن اتحلت مشكلة المية واتحلت مشكلة الغاز أو تلوث الهواء بس زحمة موجودة بدأوا يفكروا وبدأوا بالفعل يأسسوا شركة اسمها إيدو تخيلوا ان تركيا مش اكبر دولة في العالم من حيث السكان الصين مثلا اكبر الهند بعد الصين امريكا اكتر في دول كتيرة عدد سكانها اكبر واكتر لكن تركيا اسست شركة هي اكبر ناقل في العالم للناس الشركة دي نقلت 87 مليون شخص في السنة الواحدة ازاي؟ شركة واحدة بدأت تستخدم المسطحات المائية بدأت تستخدم البحر ما بين البحر الأسود وبحر مرمرة زي النيل يعني والبحيرة ناصر والمنزلة واسكندرية وغيرها والو- والمواصلات اللي كانت موجودة عندنا للسياح بس ما بين الغردقة وشرم والحاجات دي هم هناك عملوا 37 ميناء أو مرفأ صغير وبدأوا يستخدموا البحر ينقل البشر وينقل العربيات وينقل البضايع وينقل الاتوبيسات اللي واخده الناس وبداوا يعملوا اروع او واحد من اروع مترو الانفاق اللي موجود في العالم عملت الشركه كل وسائل النقل بحرا وقطارا وبرا والشركه اللي نقلت 87 مليون شخص في السنه الواحده باستخدامها لكل هذه الامكانيات بدات كمان تكون معاها شركتين شركه تصنع اجهزه وسيرفرات وحاجه التكنولوجيا الجديده والكلام ده في 2009 مش من زمن طويل وتحمل عليها برامج وشركه بتتابع الحركه بتاعه السير جوه اسطنبول والمساله اتعممت في تركيا لكن الازمه الحقيقيه كانت موجوده في اسطنبول بداوا يعملوا كاميرات مربوطه بحساسات تعرف الكثافة المرورية في الشوارع زي ما الكلام ده كان موجود عندنا في صلاح سالم وبالرغم من كده وصلت النهاردة من مدينة نصر الجاردن سيتي في ساعتين لكن احنا لسه احنا لسه في إطار مختلف مش بنقارن تعال نتكلم بإيجابية بجد وبدأت السيرفرات ديت تعمل لوح إرشادية في الشوارع وبدأت الشركة ديت توفر طرق بديله وبدات تحط اليافط على المطارات والاماكن العامه اللي بتقول معلومات حركه السير اللي بتتجدد كل خمس ثواني وبدات الفكره تبقى فكره ذات قيمه وتبقى زي مصر في برنامج اسمه زحمه موجود على الموبايل الاندرويد ولا ال- ال- الموبايلات الحديثه يعني زحمه ده برنامج عاملينه ناس تعرف منه الطرق وحركه الطرق وتتجدد هناك بتتجدد كل خمس ثواني وتقدر تعرف تمشي فين شارع في أزمة مرور فين وفي حادثة فين وبدأت البرامج اللي موجودة حتى على الموبايلات وتدي الكلام ده وده بقى موجود عندنا بس لسه ما استخدمناهوش بدأت تخلي الناس تفكر في أقرب الطرق لما تبقى رايحة بعربيتها لكن لما تعرفوا يا جماعة إن الناس بدأت مع ارتفاع سعر البنزين الغير عادي أغلى إذا ما كانتش أغلى فمن أغلى دول العالم في سعر لتر الوقود هي تركيا البنزين او السولر من اغلى دول العالم اذا ما كانتش الاغلى فبداوا الناس يستخدموا المواصلات عشان كده نقلت 87 مليون شخص في سنه واحده لان الناس بدات تستخدم المواصلات فبدا الموظف او العامل او اللي بيروح من بيته لشغله لو فاكرين في 8 ساعات ونص يروح في ساعتين بحد اقصى رايح جاي في ساعتين يعني يقولوا رايح ساعة وراجع ساعة الدنيا بدأت تتغير وبدأ يحصل فرق بس فرق ما جاش ما بين يوم وليلة ده إنشاء الشركة واستقرار الأمر السياسي والحصول على مصادر تمويل اقتصادية أكيد خدت وقت مش وقت كتير لكن على الأقل من سنتين لثلاثة المهم الابتكارات استمرت في تركيا وبدأت تحصل عندهم جديد بقى كمان إن بدأوا يعملوا في وسائل المواصلات البطاقة الذكية اللي بتتشحن اوتوماتيك كده كل ما تخش وسيلة مواصلات وكل واحد يشحن البطاقة بتاعته والمواصلة اللي ياخدها تبدأ تخصم مش من أول المترو لآخره زي بعض لأ بدأوا يستخدموا المترو استخدموا القطر الكهرباء استخدموا الأتوبيسات استخدموا السفن وبدأت الدنيا تتغير وبدأ عدد الركاب يزيد لأن الناس بدأت تستغنى عن العربيات وبدأت المواصلات تبقى أمتع وأحسن حلوا مشكلة المية حلوا مشكلة الهواء حلوا مشكلة الطرق والمواصلات والزحمة وبدأوا يحلوا مشكلة السكن مشكلة السكن دي مشكلة غير عادية بس يحلوها ازاي بدأوا يعملوا شركة تسويق عقاري الشركة بدأت تخصص مكان جنب المطار والمكان ده يعملوا فيه مجمع سكني ويبقى من الدولة ويبقى على مراحل الكلام ده وده بقى كان للدولة كانت الشركة تابعة للدولة أي حد ملوش بيت أي حد شاك ساكن في عشوائيات أي حد محدود الدخل يروح ويقدم للشركة أول مرة كانوا بينشئوا 5000 وحدة 5000 وتقدم 52 ألف شخص هيعملوا فيهم إيه؟ قالوا تعالوا نبدأ بمراحل المرحلة الأولانية سنتين وكل واحد يدفع 250 دولار وبعدين يقسط الكلام ده أو السعر اللي يوصل ل 36 ألف دولار على 12 سنة ويدفع رسوم أي حد عايز يدفع يدفع رسوم 100 دولار بالفعل 100 دولار في 52 ألف واحد متقدم 5 مليون و200 ألف دولار وفرت السيولة الأولانية اللي يقدروا يبنوا بيها ال 5000 وحدة وبدأوا يعزموا كل الناس زي ما كان بيحصل في بعض الأوقات بس بجدية الناس تروح وتحضر في الاستاد ويعملوا قرعة والقرعة تطلع واللي يكسب يبقى ربنا كرمه ويبقى عنده فضل من ربه كبير كل واحد فيهم كان بيروح يعانق الرئيس من ال 5000 اللي كسبوا بس بقيه ال 52000 عملوا ايه؟ دي المرحله الثانيه عملوا 7500 وحده بنفس الطريقه الثالثه 12500 وحده بنفس الطريقه الرابعه 17000 وحده بنفس الطريقه والعجيب ان الناس ديت لان الشقق دي مش موجوده في مساكن الزلزال ده كانت جنب المطار وكانت مساكن من اروع ما يمكن فبدا الناس اللي عندهم اوضتين بثقافتهم وفكرهم يأجروا للسياح اوضه ب 400 دولار في الشهر وهم يعيشوا في اوضه يدفعوا منها القسط وياخدوا الباقي القسط ال 250 دولار ارقام برضو وياخدوا هم الباقي يبقى بالنسبه لهم ربح عاشوا كويس واستثمروا بلادهم كويس واستثمروا الامكانيات كويس وبقى عندهم سياحه السياحه اللي عملت دخل واللي عايز اقوله لكم ان ال 52 الف وحده او 52 الف واحد كانوا متقدمين وما عندناش غير 5000 وحده في تركيا بعد ما اتعممت الفكره على معظم تركيا بنوا 750 ألف وحدة في سبع سنين بس القصة محتاجة سنين مش شهور ولا 100 يوم ولا سنة كانت سبع سنين العجب من كده ان هم قالوا او بدأوا فعلا يبنوا شقق للعاطلين بس بشرط ان يدفع قسط 100 دولار واللي ما عندوش 100 دولار يشتغل في الشركه ست شهور ويدوروا له على شغلانه وبدأوا يشغلوا الناس كل ده بحاجتين الكفاءة والإخلاص ست شهور يملكوه البيت بشرط يبقى لقى مكان يشتغل فيه بشرط يبقى عنده دخل ويحصل منه اللي حصل فعلا على 600 دولار بيدفع 100 ويتفضل له 500 دولار عالجوا مشكلة المية عالجوا مشكلة الهواء عالجوا مشكلة المواصلات عالجوا مشكلة السكن بس كان الأصل حاجتين كل شوية بقولهم وكررهم الكفاءة والإخلاص واحدة فيهم ما تنفعش طب فاكرين القرن الذهبي اللي كنت بقوله دلوقتي في الحكاية المكان الجميل اللي بتبقى عليه بيوت البشوات والبهوات واللي كان عليه قصور الأمراء اللي عفن من قلة المية فيه واللي بقى مستنقع للميكروبات والبكتيريا عملوا فيه ايه بدأوا يسألوا أهل الخبرة وبيوت الكفاءة كان الناس عندهم موضوعين الأولاني مش ممكن تعاد مياه الخليج دوت تاني والأحياء البحرية اللي كانت موجودة فيه كتير بقى السمك وغيره ماتت أصلا خدوا بالكم السمك ممكن ياكل البكتيريا ويحارب النتانة والعفانة اللي ممكن تبقى في المية لكن الأحياء المائية كلها كانت ماتت التاني قال لك تعالى نردم الخليج ونعمله موقف سيارات وكده نقضي على هذه الريحة العفنة وعلى هذا المستنقع للأوبئة أردوغان سبحان الله حاسم وحازم وعنيد وطموحه ليس له حدود قالك القرن الذهبي لازم يرجع زي ما كان واحنا لازم نلاقي حل للمشكلة وفعلا لقى ان المشكلة بتكمن في ان المصانع بترمي المخلفات في القرن الذهبي لان البيوت العشوائية بترمي الصرف بتاعها في القرن الذهبي بدأ يعرف ان المياه ما بتتجددش فبدأ يوقف منابع الفساد يعمل صرف للمصانع يبقى صرف بيئي ويعمل صرف للبيوت العشوائية ويبقى صرف صالح للتعامل مع البيئة ويبدأ يضخ مياه جديدة وده اللي عمله أول حاجة شال المساكن العشوائية وتاني حاجة نقل المصانع بعيد وبدأ في إزالة الأتربة والمخلفات والميكروبات بالكفاءة والإخلاص وبدأ يعمل منصات المهم بدأ ياخد حلول هندسية رائعة من كفاءات مخلصة بتحب بلدها العجيب بدأوا يرفعوا لحد ما رفعوا 2 مليون طن من المخلفات اللي موجودة في المستنقع رموهم فين ودوهم فين العجيب استخدموهم زي ما احنا بنستخدم الطمي كده استخدموهم كسماد للحدائق العامة اللي كانت موجودة عندهم وتم استغلال أو استثمار النتانة والعفانة اللي كانت موجودة وطلع منها حدائق غناء طلع منها جناين مليانة زهور وخلت السياحة في تركيا تبقى نمرة اتنين ولا تلاتة في أوروبا بعد أسبانيا وفرنسا سبحان الله تركيا قفزت قفزة هائلة في عالم السياحة وعالم الصناعة وحتى عالم الزراعة ومعاهم عالم التجارة حتى عالم الفني والفكرة كانت موجودة زي فكرة التوربينات اللي عملها في القرن الذهبي تعالوا نضخ مية جديدة تعالوا كل يوم ولو ساعتين ندخل مية جديدة ونطلع مية قديمة ندخل أفكار جديدة ندخل توافق ندخل إخلاص وكفاءة ندخل مية طهرة ندخل حب وإخلاص ونطلع حقد وضغينة وكراهية ده اللي كان بيدخله للقرن الذهبي بعد ما كان عفن وبالفعل بقى القرن الذهبي فيه متحف الآثار التركية وبقى فيه قصر المؤتمرات والمعارض وبقى فيه مركز حزب الحرية والعدالة وبقى فيه واللي أنا كنت بزورها أقوى جمعية من جمعيات رجال الأعمال الأتراك المسماة بالمصياد اللي أعضائها بيتحكموا في أكتر من 15% من الاقتصاد التركي الاستثمارات بقت على القرن الذهبي من أعلى الاستثمارات اللي ممكن تبقى موجودة بالإخلاص والكفاءة عالجوا مشكلة الهواء بعد المية مع المواصلات مع السكن مع مشكلة القرن الذهبي وبدأوا يعالجوا مشكلة القمامة على فكرة كل الحاجات دي كانت مع بعض القمامة بدأت بحملة تثقيفية عالية بدأوا يغرسوا القيم الإسلامية في دولة بتقول إنها علمانية بدأوا يحطوا في كل مكان يافطة متمثلة في قول النبي صلى الله عليه وآله النظافة من الإيمان بدأوا يعملوا استيكرات على كل العربيات وبدأوا يوزعوا على الناس الصغيرين الولاد الكبار اللي في الميادين اللي في محطة المترو اللي في المواصلات اللي بيركب الناقل البحري ولا النهري في المترو في التلفزيون في الراديو النظافة من الإيمان وبدأوا يجيبوا عربيات وبدأوا يوفروا الإمكانيات اللازمة واسطنبول كنت فيها من كام سنة وهي مدينة مليئة بالقمامة ثم اسطنبول مدينة نظيفة لكن أقل من المدن الأوروبية النهاردة بكلمكم على اسطنبول وهي من أجمل أو من أنظف ثلاث مدن موجودين في العالم سبحان الله القمامة في اسطنبول اللي كانت بتكلفهم ضغط غير عادي وأموال طائلة كانت سبب في إنارة مئة ألف منزل ولدوا منها طاقة بطرق بدائية جدا وحديثة جدا طرق بتولد طاقة من القمامة بتنير مئة ألف منزل بتعالج مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على كل الطرق اللي بتبقى عندهم دي عملوها في المنازل والأعجب إن كانوا بيطلعوا منها مصادر طاقة نظيفة وبيئية بيعالجوا مشكلة الأكسجين بيطلعوا غاز الميثان ويشفطوه ويحطوه جوه أنابيب بيحول القمامة القمامة الزبالة لكهرباء عالجوا المشاكل ديت وكانت المشكلة الخطيرة والعجيبة مشكلة الرشوة هيعالجوها ازاي؟ عالجوها بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل حتة وفي كل مؤسسة حطوا الحديث مكتوب حتى على الورق اللي كان في ايديهم الراشي والمرتشي في النار علقوه في كل المصالح الحكومية بس ده شعب علماني مش متدين الإنسان النقي الطاهر مش محتاج يبقى حافظ القرآن والسنة مش محتاج يبقى حافظ كل القرآن أو كل الأحاديث محتاج يبقى صاحب خلق سليم وقويم نية طيبة وعمل صالح الاتنين مع بعض عشان كده خلوا المادة البيضة أو الدائرة البيضة اللي بيعملوا فيها حياتهم عالجوا المشاكل كاملة حتى مشكلة الرشوة مع مشكلة التضخم في الليرة التركية تعالوا نشوف في مصر هنعمل ايه في مشكلة انهيار الجنيه قدام الدولار وان شاء الله ما يبقاش انهيار يبقى انخفاض يرجع تاني بارتفاع بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعواتكم ووصيكم كل مرة ان شاء الله وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم وحسناتنا وكل من سبقونا كان لهم فضل ركعتين كل ليلة قبل ما تناموا البيوت العمرانة بركعتين قبل ما تنام من قيام ليل حتى لو صغيرين تخلي البيت ده نور الملائكة تشاور عليه زي ما انتوا بتشاوروا على النجوم في السماء خلونا مربوطين أو مرتبطين بروحنا مع ربنا سبحانه وتعالى نراكم بألف خير ونسألكم صالح الدعوات لينا ولمصرنا ولسوريا ولأهلنا في كل مكان بالله عليكم لا تنسونا وكل المظلومين وحتى الظالمين ربنا يهديهم ونراكم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته